عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك نحن بك وإليك تباركت وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم لك الحمد كله اللهم لك الحمد كله اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الأمر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله على ما أحصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد اللهم صل على النبي محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك بك اللهم انزل الهداية على قلوبنا اللهم املأ قلوبنا بالإيمان واليقين اللهم اعمر قلوبنا بما عمرت به قلوب الصديقين اللهم لا نهلك وأنت رجاؤنا لا نضل وأنت هادينا لا نضيع وأنت مولانا أنت حسبنا ونعم الوكيل اما بعد اخواني واخواتنا في الله يعني الواحد احيانا بيسأل نفسه يعني بل كل ما يقف مع يعني حد من الشباب يعني بيسألهم يعني يا اخوانا احنا مصدقين ولا مش مصدقين يعني هل احنا فعلا مصدقين بس بالكلام العقلاني مش بالكلام يعني مش كلام المشاعر هل احنا فعلا مصدقين لما اي كلية بتنزل جدول الامتحان بتلاقي الطلبة كلها بتكتب الجدول مهتمية جدا انها تتأكد من ميعاد كل لجنة والشفوي امتى والعملي امتى والورقة الاولى امتى والتانية امتى والمادة الفلانية امتى والمادة الفلانية بعدها امتى والطالب بيظبط الشهر اللي جاي قبل الامتحانات ده كله على بجدول الامتحانات ليه لانه مصدق لانه هو موقن ان وزارة التعليم العالي ما بتلعبش معاه موقن ان عميد الكلية ما بيهزرش مع الطلبة موقن ان الناس دي مادام كتبت جدول الامتحان يبقى هؤلاء صادقين هو مصدق فرتب حياته على هذا التصديق طيب احنا لو مصدقين امتحان الاخرة بقى اللي اخطر من اي امتحان دنيا لو احنا مصدقين اعظم امتحان في حياتنا الامتحان المصيري اللي اللي هيكسبه هيكسب كل حاجة واللي هيخسر فيها هيخسر كل حاجة لو احنا مصدقين الامتحان ده هل هيبقى دي احوالنا مع الدار الاخرة الزهد في الدار الاخرة الان اصبح من اكتر العلامات اللي موجودة في المجتمع بتاعنا يا اخوانا الناس مشدودة للدنيا يعني بكلم مجموعة من الشباب كده فواحد بيقول لي ايه طب انت بتكلمنا عن الموت ليه طب ما اتكلمنا عن الحياة فقلت سبحان الله العظيم الحياة الحياة اللي هو بيتكلم عنها دي خمسين سنة خمسين سنة في حياة تانية يوم القيامة خمسين ألف سنة يعني ممكن واحد مشغول بخمسين سنة وناسي خمسين ألف سنة في ناس بقالها خمس تلاف سنة تحت القبر تحت التراب ما كانتش تتخيل وهي بتفكر في الخمسين سنة اللي فوق التراب انها تقعد قدهم ألف مرة تحت التراب او 100 مرة او 100 ضعف تحت التراب يبقى يعني عشان كده يوم القيامة بيقولوا يا ليتني قدمته لحياتي بيكتشف ايه الحياة الحقيقية بيكتشف قدر كل حاجة بحقه وحي مصدقين ولا لا يعني لو واحد ماشي في طريق كده فبقول له الطريق ده خد بالك اخره حريقة واخره حفرة فيها نار يقول لي اه عارف ودايس بنزين يا ابني بقول لك حريقة لا انا مصدقك مظبوط مظبوط ودايس بنزين يا ابني بقول لك حريقة يجيب على الرافع وطالع ودايس بنزين يبقى ده مصدق ولا ده بيضحك على نفسه او بيضحك على اللي بيدعوه او بيضحك على اللي بيحذره هل يا اخوانا احنا مصدقين يعني لو واحد جه لو لو انا قلت لك يا عم انا هنا اهوت ان شاء الله الساعه 2 بالليل اللي هيجي هديله 10000 جنيه مالكش دعوه بقى انا جاي فلوس من كل اتجاه ومالكوش دعوه الناس هتصدق وهتيجي يعني الناس بتصدق المخلوق ومش مصدقه الخالق الناس مصدقه كلام البشر ومش مصدقه كلام الله التصديق بكلام الله فين اليقين على وعد الله ووعيده فين اليقين على كلام الله سبحانه وتعالى فين يعني التصديق لما بيبقى يعني اللي بيصدق يا اخوانا ما بيقدرش يسكت اللي بيمتلئ قلبه باليقين ما بيقدرش يسكت عشان كده هنتكلم النهارده عن ايات من كتاب الله لناس مصدقة ونشوف اللي مصدق ده يعمل ايه واللي موقن بالدار الاخرة ده بيعمل ايه قال تعالى واحق القول قول الله سبحانه وتعالى قال تعالى واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء وما انزل الرحمن من شيء يعني ايه يعني بيقولوا لهم مش مش احنا رافضين الدين مش بيقولوا لهم احنا مش عايزين دين بيقولوا لهم مش هو ده الدين الناس عادت بتتفلت من الدين باسم الدين عادت بتزهد في الدين باسم الدين زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا الدين بقى لعبة زي ما العيل الصغير بيلعب باللعبة وبعد كده يرميها يجيب لعبة تانية يلعب بيها وبعد كده يرميها وبعد كده يرجع للعبة الاولانية وبعد كده يزهق منها وبعد كده اللعبة التانية لعب الدين بقى لعب الدعوة بقت لعب نصر الدين ربنا بقى لعب الالتزام بقى لعب تلاقي واحد شوية ملتزم وشوية يرجع وشوية يلتزم وشوية يرجع وشوية يدوس وشوية احنا لسه بنتكلم في ايه يا اخوانا لسه بنتكلم في ايه لسه سقف المطالب بتاعنا واطي قوي قوي سقف المطالب اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيطلبه من الصحابة انه يقدم روحه ودمه في سبيل الله سقف المطالب بتاعنا سواء في الدروس سواء في ال... لما بنكلم الشباب في اي مكان لما بنتكلم في اي مكان من اماكن الدعوة سقف المطالب بتاعنا واطي جدا واضرب لهم مثلا مثلا ايه مثلا ده مثلا يا اخوانا ربنا مش بيحكي معانا قصص سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى ربنا مش بيقول لنا قصص واحداث كده وخلاص مثلا ده تمرين مشهور ده ده قصة تاريخ البشرية كله ومستقبل البشرية اللي جاي يعني اللي هتسمعوه الوقت ده لازم يحصل لكم امثاله الطريق ده هو ده الطريق اللي هيشوف الاحداث دي هو اللي مشي في الطريق اللي مش هيشوف الاحداث دي ما يضحكش على نفسه لانه ما مشاش في الطريق يبقى الايات اللي احنا هنقولها الوقت ديت كل واحد هي... هيقيس نفسه عليها هيقيس نفسه انت وجهك اللي حصل ده حد كلمك بالطريقة دي حد هددك بالطريقة دي قلت الكلام ده اتعرضت للموقف ده ده حصل لك لو ده ما حصل لكش يا اخوانا يبقى احنا عاملين زي ايه واحد عام في بحر كده فدخل في وسط البحر فرجع بيقول ده انا قابلت جزيرة وقابلت حيتان ودلافين قاعدة تطير من المية للمية وقابلت بواخر وسفن فواحد قام داخل قال لك يا عم انا دخلت وما شفتش الكلام ده يا ابني انت مش دخلت انت مديت رجلك في الميه كده وقعدت تبلبط برجليك كده بس في الميه انت لو كنت دخلت كنت شفت انما هو ده الطريق يبقى اللي ما شافش ده يا اخوانا مش معناه ان هو ده مش الطريق معناه ان هو اللي ما دخلش هو اللي واقف بس حاطط رجله في الميه كده ايه يعني حاطط رجليه في الميه وخلاص انما لو دخل هيرى هذا اضرب لهم مثلا يبقى ده مقياس لينا هو ده الطريق من خمس تلاف سنة هو ده الطريق وايام النبي عليه الصلاة والسلام هو ده الطريق والوقت هو ده الطريق وبعد الف سنة هو ده الطريق واللي مش هيقابل الاحداث دي يبقى ما هوش ماشي على الطريق ما يضحكش على نفسه يبقى مدد رجليه في الميه كده وخلاص وقاعد ايه مبسوط بالميه وخلاص واخد متعتها ومش راضي يدخل جوه واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون هنا في تعريفين في الاية اصحاب القرية يعني ايه اصحاب القرية قرية مين يا رب يعني طب اسمها ايه القرية معرفة بالاسم دي معروفة الا معروفة عند مين هو انت عارفينها هو احنا عارفينها اذ جاءها المرسلون مش جاءها مرسلون ده بألف ولام تعريف برضه قال لها طب يا رب المرسلين دول اسمائهم ده ما حدش مننا يعرف عنهم اي حاجه ده مؤمن قال ياسين اللي هيجي في الاخر هم نفسهم ما مش عارفين اسمه يا رب هو مين اللي ايه التعريف يا اخوانا اهل الفساد معروفون عند اهل السماء واهل الصلاح معروفون عند اهل السماء النوادي اللي مليانه فساد معروفه عند اهل السماء الاماكن الشخصيات اللي بتحارب دين ربنا معروفة عند اهل السماء يلعنها اهل السماء ويلعنهم اللاعنون واللي بيجاهدوا عشان دعوة ربنا معروفين عند اهل السماء واللي مجتهدين في نصر الدين ربنا معروفين عند اهل السماء يعني القضية من البداية ان اهل السماء عارفين البالغين في الفساد في الارض والمجتهدين في الطاعة في الارض يا ترى انت معروف عند اهل السماء يا ترى انت معروف بايه يا ترى لو سألنا اي ملك من السبع سماوات من مليارات المليارات من الملائكة انت تعرف فلان تعرف محمد تعرف احمد تعرف ابراهيم يا ترى يعني اهل السماء هتلاقي في حد فيهم عارفك وهتلاقيه عارفك بايه وانت مشهور عند اهل السماء ولا لا لو انت من اهل الحق هتعرف عند اهل السماء واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها مش اذ جاءهم خد بالك في فرق انهم جاءهم وانهم جاءها جاءها ديت يعني ما سابوش ولا واحد في البلد يعني لما نزلوا البلد ما سابوش حد فيها ما سابوش مكان فيها وهي دي الدعوة الى الله زي ذو القرنين لما كان بيدعو الى الله فاتبع سببا بعض المفسرين قال لك تتبع اثار اقدام البشر عشان ما يسيبش مكان ممكن يكون في بشر ما يوصلش دعوة ربنا ليه في ناس عندها الهمم دي في ناس عندها اليقين ده ده المصدقين يا اخوانا جهد الحرقة انا بكلمكم الليلة عن ناس الحرقة جت في قلبها الحرقة على الواقع الحرقة ديت لما هتملى القلب والهم ده لما هيملى الق- القلب انت نفسك هتلاقي احوالك اتغيرت احد اخواننا يعني يمكن اللي ساكنين جنبنا هنا بيقول لي انا جيت انام افتكرت كده ابني ابني ده لو ابني ده لو دخل جهنم ابني ده لو ولعت فيه النار ابني ده لو طلع عاصي ما طلعش متدين ما عرفش ينام قام قعد يصلي ويستغيث بالله ويدعي ربنا ان هو ينقذ ابنه من فتن هذا الزمان الحرقه لما بتيجي في القلب بتقلب الحال الحرقه لما بتيجي في القلب بتخلي زي النبي عليه الصلاه والسلام لما كان يقوم الليل ولصدره ازيز كازيز المرجل انت عارف الم يروا ان ارسلنا الشياطين على الكافرين ايه تؤزهم اذى عارف الغليان يعني تلاقي اهل الباطل بيغلوا على اهل الحق والعياذ بالله تفتح المواقع العلمانيه دلوقتي والقنوات العلمانيه تحس انهم بيغلوا على ان اي حد من اهل الحق خد موقع ولا خد كرسي بيغلوا تؤذوهم اذى تيجي تشوف اي نادي من النوادي تلاقي ده, ده مش معصيه ده فجور ده غليان غليان شهوات في القلوب والعياذ بالله دي حرقه على الباطل احنا الوقت فين الحرقه بتاعنا على بتاعتنا على الحق بقى كان لصدره ازيز كأزيز المرجل كأنك حاطط يعني حلة مية بتغلي على النار والغطا فوقها وقاعد الغطا يطلع وينزل من ضغط الغليان بتاع المية هم بيغلب عندهم حرقة على الباطل انت عندك حرقة على الحق الازيز ده في صدرك الغليان ده جواك على الحق اذ جاءها عزيمة مهولة عزيمة رهيبة في انكار المنكر اذ جاءها جاء يعني يا اخوانا يعني هم اللي نزلوا هم اللي راحوا ما استنوش ان الناس هي اللي تيجي ما استنوش لما كان يعني احد اخواننا كده احد الناس يعني كان زمان شاف رؤية كده ان ان في نار زي نهر كده وعلى شط كل اللي على الشط من ناحية تانية عصاة وعاصيات وكل اللي على الشط الاولاني من ناحية ملتزمين وملتزمات وبعد كده احد الشيوخ كده قام راكب مركب عشان يعدي للناحية التانية فقلت سبحان الله لازم ننزل للناحية التانية لازم ننزل للناس لازم نمد ايدينا للناس الوقت لما بتكلم اي شاب عن الالتزام بيبص لك يا عم انا عارف ان انا وحش بس انت الوقت جاي على واحد بيقع في بير وقاعد يصرخ وانت بتقول له انت هتروح في داهيه طب ما انا عارف اني هروح في داهيه مديلي ايدك مديلي ايدك وساعدني ان انا اطلع مدت ايد واحده هتفرق معايا في حياتي كلها مدت ايد واحده منك اذ جاءها لازم احنا اللي ننزل لازم احنا اللي نروح للناس لازم احنا اللي نوصل لكل واحد في مكانه اذ اذ حرف اذ ده يا اخوانا لما يجي اعرف ان المشهد اللي بعده ممكن يكون احب مشهد الى الله في حياتك يعني لما ربنا يتكلم على السيده مريم يقول لك واذكر في الكتاب مريم مريم يا رب دي حياتها طويله يعني اذكر ايه بالظبط في حياه مريم اذ يبقى المشهد اللي بعد اذ ده ممكن يكون احب مشهد الى الله في حياه مريم ممكن يكون المشهد اللي ربنا اصطفى مريم بسببه اللي كل اصطفاء السيده مريم بسبب هذا المشهد اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا انتبذت نبذت الدنيا ونبذت الناس وبعدت عن الدنيا واللي فيها وخدت مكان شرقي ترى منه مشاهد الشروق ومشاهد الطبيعه عشان ترى لا ترى الا ما يذكرها بالله كرهت الدنيا ارادت الخلوة يبقى ربنا جاب اللحظة اللي مريم اختارت فيها الله على كل شيء جاب اللحظة اللي مريم انست بالله واتنست بالله واستوحشت من المخلوق اللحظة اللي قلبك هيطلع فيها اللحظة اللي هتاخد قرار ان ربنا هو وجهتك فيها زي ما سيدنا ابراهيم كده ايه قال وجهت وجهي اللحظة اللي ربنا هيبقى وجهة قلبك في حياتك اللحظة اللي قلبك بيطلع فيها ديت اللحظة اللي ممكن تبقى احب لحظة الى الله يصطفيك بسببها فلما نلاقي اذ نعرف ان المشهد اللي بعد كده ممكن يكون احب مشهد الى الله في حياتك اذ جاءها اللحظة اللي انت داخل فيها على شاب صاحبك بنية انك هتدعوه الى الله اللحظة اللي انت داخل فيها على واحد بيعمل منكر بنية انك انت هتعظه عشان يسيب المنكر اللحظة اللي انت داخلة فيها على بنت متبرجة بالرفق والرحمة واللين بنية ان, ان ربنا يقذف في قلبها الهداية اللحظة دي ممكن تكون احب مشهد الى الله في السنة اللي فاتت دي كلها منك اذ ولما تسمع اذ ديت اعرف ان دي البداية اذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا فقالوا قالوا قائل يعني البداية مننا احنا اللي بيحدد مشهد البداية هو أنت مش اللي بيحدد مشهد البداية أهل الباطل أهل الباطل عندهم خط سير في إفساد الدنيا كلها والسيطرة على الدنيا بعد ما بيحولوها لعبيد شهوات عمرهم ما بيفكروا في اهل الحق الا لو اهل الحق ظهروا وطلعوا الا لو اهل الحق نزلوا للناس واشتغلوا يبقى اذ جاءها المشهد الاول احنا اللي نزلنا يبقى لو احنا ما نزلناش القصه دي مش هتحصل عرفت ليه بقى عرفتوا ليه ان الطريق ده احنا بنك... بن... بنقرا قصص في القران وخلاص انما الطريق ده لا يتعلق بينا بل احنا الاحداث ديت عمرها ما حصلت لنا عرفتوا ليه يا اخوانا لان اللي بياخد الخطوه الاولى هو انت واحنا ما خدناش الخطوه دي الخطوه الاولى اللي هي ان احنا ننزل للناس لما اهل الحق ينزلوا للناس ساعتها هتبدا يا اخوانا قصص الانبياء في القران ما هياش قصص بارده احنا بنقراها كان احنا قاعدين في الثلاجه كان احنا قاعدين كده بنشرب ليمون بارد كده وقاعدين نقرا الايات ها اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذلك لايات للمؤمنين وقال انما اتخذتم من دون الله قاعدين نقرا كده ايه وانت سرحان وانت بتفكر انت مش واخد بالك انك بتتفرج على معركه ناريه معركه ناريه معركة نارية ما بين الحق والباطل إذ جاءها المرسلون إخواني في الله قصص الأنبياء بتوصف معركة نارية بين الحق والباطل لو أنت صنفت قصص الأنبياء كده ورتبتها في ذهنك هتلاقي أن المعركة بين الحق والباطل حوالي خمس مراحل كل مرحلة في ناس ما قدرتش أنها تدخلها وفي ناس لما دخلت اللي بعدها وقفت عندها أول مرحلة بين الحق والباطل أول مرحلة في الصراع بتبدأ أول ما اهل الحق ينزلهم لما النبي عليه الصلاه والسلام وقف على جبل الصفا وقال يا بني يا بني كعب يا بني عبد مناف يا بني هاشم يا بني يا بني والنبي عليه الصلاه والسلام بينادي على الناس الناس اتجعزت وايه ده عمرهم ما شافوا واحد واقف بيصرخ وينادي في الناس بالمنظر ده المنظر نفسه خلى اللي ما هواش فاضي يروح يبعت حد يشوف في ايه هو في ايه واحد طالع في مكان كله زحمه وناس رايحه وناس جايه وقبائل العرب من كل مكان جايه عشان تطوف حوالين الكعبه وتعتمر وتتاجر وتقضي مصالحها وفجأة واحد طلع على جبل الصفا بيصرخ في الناس وبينادي الدنيا كلها ايه ده هو ده في ايه فلما اجتمعوا قال أرأيتم لو أن رجلا رأى العدو في مصيبة جاية أنا شايفها بعناية فخشي على أهله خاف أن العدو دول هيدخلوا يذبحوا أهله الوقتي أنتوا ممكن تذبحوا بسبب العدو ده ف... فخشي أن فانطلق إلى أهله انطلق بيجري بسرعة يحاول يغيثهم ويحذرهم فخشي أن يسبقه العدو لا لا لا ده أنا لو طلعت أجري ممكن العدو يبقى أسرع مني أنا مش عادش ينفع أجري أمال أعمل إيه ما عادش ينفع أروح لواحد واحد أحذره أمال أعمل إيه فأخذ يهتف يا صباحا يا صباحا أتيتم أتيتم النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم عقوبة الذنوب اللي هي العدو نازل عقوبة الشرك اللي انتوا فيه نازلة عقوبة الضلال والفجور والمعاصي اللي بتحصل نازلة وانا خايف عليكم لانكم اهلي فانا مش قادر ان انا لسه الحق افوت على واحد واحد فانا واقف النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لهم هو واقف الوقفه دي ليه فانا بهتف فيكم يا صباحا يا صباحا يعني العدو جاي اهو بينكم وبينه ساعات كانه منذر جيش مش النبي عليه الصلاه والسلام لما كان بيصعد على المنبر الصحابي بيقول كانه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم يعني ايه صبحكم ومساكم يعني احنا قاعدين بالليل يا اخواني خدوا بالكم الصبح في هجوم كاسح ممكن نتذبح كلنا لا لا لا طب نعمل ايه يعني بالظبط كده بالاسقاط بقى الديني يا اخوانا اي حد منكم ممكن الفجر يدن عليه تحت التراب فوقه يا جماعة لو احنا بنتكلم الفجر اي حد فيكم ممكن المغرب يدن عليه تحت التراب وهو بيتغسل ويتكفن فوقه صبحكم ومساكم القضية قضية خطيرة وعلى قد ما الواحد بيبقى مصدق على قد ما الواحد فعلا ما بيقدرش ان هو يسكت ده المصدق يا اخوانا ده الموقن يا جماعة ده اللي عنده يقين على هذا الكلام الايات اللي سمعناها في المغرب واللي هنسمعها في العشاء واللي بنتلوها في ورد القرآن المفروض على طول باستمرار بإذن الله سبحانه وتعالى اللي عنده يقين على هذه الايات ويقين على ان الكلام ده موجود مش هيبقى بارد ابدا ابدا المرحلة الاولى في المعركة النارية ما بين الحق والباطل بتبدأ لما اهل الحق ينزلوا للناس لما اهل الحق يقرروا ان هم هينزلوا للناس ويكلموا الناس لما يبدأ اهل الحق ينزلوا يبدأ اهل الباطل بقى يظهروا الناس الخفية اللي ما كانتش متشافة تبدأ تطلع المرحلة الثانية مرحلة الاصطدام الجدلي يعني ايه يعني هم نزلهم او قد فعلوها شفت لما ابو لهب قال لقدام عليه الصلاه والسلام كده تبا لك السائر اليوم هو ايه ده انت معطل الدنيا ومعطل مصالح الناس عشان الكلمتين اللي انت قلتهم دول يبدا بقى الحرب الجدليه زي ما ربنا يقول في سوره الانعام على سيدنا ابراهيم وحاجه قومه قال اتحاجوني في الله هو ده كلامي هو انا جاي اقول لكم بيقول فلان ده انا بقول لكم كلام الله انا ساعي بريد جايب لكم رسالة لو ساعي البريد مش عاجبكم لو ساعي البريد وحش لازم تقبلوا الرسالة وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله قلب الترابيزة عليهم انتوا عاملين زي واحد لابس جلابية مقطعة كمها مقطع وجسمها مقطع وصدرها مقطع و- و- وقمة القذارة في كل حتة في الجلابية وعوراته كلها باينة وشاف واحد لابس جلابيه بيضه نظيفه جميله بس فيها حته كده متسخه شويه تراب إيه لا لا لا ايه اللي عدم النظافه دي ايه اللي لابس جلابيه مش كويسه دي وقعد يشنع يا عم ده انت مقطع اهو ده لما العلمانيين بيتكلموا على حد من الشيوخ ولا حد من اهل الحق ولا حد من اهل الدعوه يا عم ده انتوا كلكم عورات كلكم عورات انتوا اللي جايين دلوقتي انتوا اللي جايين يعني زي احد ال... احد الشباب كده كان داخل لهم اكبر استاذ طب نفسي في مصر في السكشن في المحاضره بتاعتهم في الكليه بتاعتهم فالراجل بيتكلم على الدين ويعني بيشتم في الملتزمين فراح قال له يعني الملتزمين مضايقين حضرتك طب فلانه الفلانيه اللي تصورت عاريه على النت دي دي مش مزعلاك ليه دي ما حدش متقلق نتحاور معاها ولازم نفتح حوار قال له يعني الحوار اتقفل على اهل الدين وديت اللي الحوار اتفتح معاها ديت اللي ينفع ان احنا نحاور والراي والراي الاخر ومع الدين ما فيش لا راي ولا راي اخر كلهم عورات كلهم عورات وانت لازم وانت نازل للناس بتتكلم معاهم تفهم ان كلهم عورات وتبقى بتتعامل كان واحد رايح ينقذ اخوه من حريقه من حريقه احد الشباب مره احد يعني من اعرفهم يعني وهو بيغتسل في الحمام السخان ولع الحمام ولع نار امه دخلت جابته من الحمام من وسط النار وخرجت تاني لو هي وهي جايه تجيبه هو في غيبوبه ومش قادر وبيافي وقال لها سيبيني او ابعدي عني او انت ايه اللي جابك ليا هتسيبه هو بالظبط كده لما تنزل تكلم واحد من اخوانك يقول لك يا عم انت بتكلمني ليه لازم لو انت مصدق تستشعر انك بتنقذ عباد الله من النار بتنقذ عباد الله من العدو بتنقذ عباد الله من نزول عقوبة الذنوب والمعاصي اللي نازلة نازلة بل تنزل منها ما جعل الايام ديت ايام كرب والعياذ بالله واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ اذ المرحلة الاولانية قلنا في المعركة النارية ان اهل الحق ينزلوا للناس ويكلموا الناس ويروحوا في كل مكان ويبينوا للناس الحلال من الحرام بتبدأ المرحلة الثانية الصراع الجدلي بقى الصراع اللي هو التشويه الاعلامي وتشويه الصورة ويبدأوا يحوروهم ويبدأوا يتكلموا معاهم لو اهل الحق ما تأثروش بالتشويه ده ما تأثروش بقى بال- بالحرب اللي هتتعمل عليهم على القنوات وعلى الجرايد وفضلوا مكملين ينزلوا للناس هتدخل المرحلة الثالثة اللي هي اللي هي هنشوفها في الايات دهيت لئن لم تنتهوا يعني تكفوا نهائيا عن اللي انتوا بتعملوه يعني اياكم نشوفكم تاني بتعملوا حاجة من اللي انتوا بتعملوها دي لئن لم تنتهوا لنرجمنكم هو الرجم ده مش بالنسبة لكم جريمة بشعة اشمعنى احنا اللي مفيش علينا حاجة ما هياش حقوق انسان امريكا كانت قبل الثورة لما اي سجين سياسي يدخل في السجون تتكلم وتقلب الدنيا وتبعد السفيرة الامريكية تزوره في السجن وستين الف شاب ملتزم مالين المعتقلات ولا كأن ليهم اي قيمة في الدنيا اشمعنى احنا بقى اللي لا عندنا حقوق انسان ولا لينا اي مبادئ اللي بيتكلموا عنها مع بعض فيبدأ المرحلة الثالثة اللي هي الصراع الاصطدامي اللي هي لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين لأرجمنك واهجرني مليا قالوا اقتلوه او حرقوه يبقى بتيجي المرحلة الثالثة اللي هي بداية الاصطدام بقى اللي هو التهديد الحقيقي اللي هو لئن رأيت محمدا يسجد عند الكعبة لأطأن على رأسه بقدمي اللي هي مرحلة بداية التهديد الاصطدامي بقى لو اهل الحق ما خافوش وبرضه كملوا بندخل في المرحلة الرابعة اللي هي انهم يبدأوا يحاولوا ينفذوا التهديد بتاعهم بقى وهمت كل امة برسولهم ليأخذوه عارف لما لما يجوا كده يقبضوا عليها ياخدوها يعملوا في ايه تخيل بقى اكتر شياطين وخدوا مسكوا في ايديهم واحد من اهل الحق يعملوا في ايه هيخلوه مثلى ده هم اللي عايزينه وهمت كل امة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليبطلوا به الحق فاخذتهم هنا بقى بتتنزل الآيات عشان لما نعرف يا اخوانا الكرامات والحاجات العظيمة اللي حصلت للصحابة ما بتحصلش معانا ليه الحاجات العجيبة والنصرات الغيبية اللي كانت بتحصل للصحابة ما بتحصلش معانا ليه لانها بتحصل هنا بقى لما جم بجد حطوا ابراهيم في المنجنيق وضربوا المنجنيق عشان يقع في النار هنا بقى ربنا يغير له السنن والكوكل والنوميس لما جه ابو لهب عشان يطأ على رأس النبي عليه الصلاة والسلام وساجد هنا يجد أجنحة وأهاويل ونار بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا بقى تنزل النصرة عليك هنا بقى تشوف آيات النصرة في الدعوة إلى الله هنا بقى هتعرف انت غالي عند ربنا قد ايه هنا بقى هتعرف مقام اللي بيتكلم عند ربنا ايه هنا بس هتعرف ربنا كان معاك قد ايه ولكن اهل الباطل ما كانوش حاسين بل انت نفسك ما كنتش حاسس اللي شغال عند ربنا ده يا اخوانا اللي بيعمل مع الله اللي شغال راجل من رجاله الدين ده اللي حياته كلها حرقه على ان الدين ده يعلو وينتصر وينتشر ده يا اخوانا ما تعرفوش مقامه عند ربنا ايه ما تعرفوش هو غالي عند ربنا قد ايه يعني ممكن هو نفسه ما يعرفش غير يوم القيامه لما يقابل ربنا سبحانه وتعالى بتيجي المرحلة الرابعة اللي هي مرحلة همت كل أمة برسولين ليأخذوه ينزل النصرات الغيبية من الله طيب لو كمل بقى بعد كده ها ما هو في ناس بتيجي عندنا وتقف بل في ناس ما بتدخلش الطريق ده من الأساس أصلا لو كمل بعد ما عدى من المهالك ده ايه بينزل النصر والتمكين زي النبي عليه الصلاة والسلام كده لما جه عقبة بن أبي معيط وخنقه عند الكعبة فوجب لركبتي النبي عليه الصلاه والسلام اغمى عليه وقع من طوله جه ابو بكر الصديق اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله التفتوا لابو بكر قعدوا يضربوا في سيدنا ابو بكر النبي عليه الصلاه والسلام اول ما فاق فاق لقى نفسه ايه عايش عليه الصلاه والسلام عمل ايه حد عارف عمل ايه الله اكبر وقام مكمل الصلاه تاني ايه ده هيعملوا ايه النموذج ده عشان كده يعني كنت اقول لاخواني سبحان الله العظيم زمان في قول الله سبحانه وتعالى في قول الله سبحانه وتعالى اقتلوه او حرقوه حرقوه مش احرقوه حرقوه ده يعني حاجة يعني انت عارف لو يطولوا يقطعوا حتة حتة يولعوا فيها حريقة الاول اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذلك لآيات للمؤمنين ها وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا ده خارج من النار بيعمل جولة على الناس ده خارج من النار نازل للناس يتكلم عن ربنا ده خارج من معتقل 15 سنة بسبب قضية لفقوها له عشان الدعوة الى الله خارج من 15 سنة قابل شوية شباب كده قدام المعتقل كده وخارج تعال يا عم انت وهو كلام ربنا وحش ولا ايه تعال يا عم بنتكلم عن ربنا هو انت لسه فيك نفس هو انت لسه بتتكلم هو انت لسه عندك عزيمة كنت اقول سبحان الله النماذج اللي اتربت الاخوة اللي اتربت على المعاني دي اهل الباطل هيعملوا فيها ايه الاخوة اللي فهمت الدين بالمعنى ده اهل الباطل هيعملوا معاهم ايه لا مفيش حل مع دول دول يا اما هيموتوا شهداء على ما مات عليه يحيى بن زكريا يا اما هيموتوا منتصرين مستخلفين على ما مات عليه ابراهيم الخليل دول ما لهمش حل يا اخوانا اللي بيكمل بعد كده لحد بقى المرحلة السادسة ده ايه ده اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرزقه اما الشهادة الشهاده واما التمكين واما التمكين في الارض خلاص دول امناء الوقت على دين ربنا بقى يبقى المراحل بتاعه المعركه الناريه من اهل الحق واهل الباطل باختصار اول حاجه حضرتك اللي بتقرر بدايه المعركه مش اللي بيقرر بدايه المعركه اهل الباطل انت اللي بتقرر لما بتنزل تكلم الناس المرحله الثانيه بدايه الصراع الجدلي وتلاقي القناه ديت بتشتم فيك وتلاقي الجرايد ديت بتقول لك الح- الارهابيين اللي طلعوا الجداد وتلاقي الناس بتتكلم عليك وتلاقي وتلاقي كملت وما تهزتش تدخل للصراع الاصطدامي بقى يبدا التهديدات ويبدا التخويفات ويبدا الترهيبات ويبدا التلويحات كملت وما خفتش يجي التنفيذ بقى ما يعملوا معاك ايه بقى ما عادش قدامهم غير ان هم ينفذوا يجوا ينفذوا تنزل النصره من الله وينزل الحفظ من الله وينزل الكفايه من الله وترى قول الله اليس الله بكاف عبده تشوف كفايه ربنا بقى لو فضلت مكمل لان في ناس لما بتلاقي نفسها نجت مره يا عم خلاص بقى دينا عملت حاجه وخلاص لو فضلت مكمل بيجي بعدها اللي هو الن- التمكين من الله سبحانه وتعالى على من ظل الى هذه المرحلة واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ اذ اذ ده المشهد الاول انت اللي بدأته احنا اللي بدأناه انت اللي بدأتيه لما نزلت للمتبرجات ما تسيبيش متبرجة ما تكلمهاش عن ربنا بكل رفق ورحمة وذوق هو يا اخوانا هو في ناس فاكره ايه ان ال- ان اهل الباطل بيقوموا لان في ناس اقتحمت اللي, اللي على غير الملتزمين وعمل يا اخوانا ده كل ده كذب ونصب وغش وخداع هم يجننهم اكتر انك تنزل وانت بالرحمه والرفق واللين اكتر ما تنزل وانت اصطدامي لان بالرحمه والر- والرفق واللين الناس هتسمع كلام ربنا وهي مش خايفه من كلام ربنا وهي قلبها مفتوح لكلام ربنا وهو ده اللي هم مش عايزينه ده هو اللي مجننهم ان الملتزمين هيبداوا ينزلوا للناس بجد بطريقة سليمة ده اللي بيجننهم اكتر ده اللي بيجننهم فاذ جاءها المرسلون وكلنا اصحاب رسالة اذ ارسلنا اليهم لحد عندهم اثنين اثنين يا رب قال له اصحاب القرية يا رب ده ربنا بيتكلم عن اصحاب القرية ده ربنا بيتكلم يعني المنصورة دي فيها كام مواطن مثلا يعني فيها كام مواطن فيها مليون مواطن مثلا مثلا يعني قال له يا رب انت يا رب ارسلت المليون اتنين ارسلت النص مليون اتنين يا اخوانا القضية قضية المستوى الكيفي القضية قضية مستواك انت شكلك ايه قال رجلان من الذين يخافون ربنا نزل فيهم آية القضية مش قضية العدد لو على قضية العدد فاللي كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وهم هاجر من مكة للمدينة كانوا اقل من العدد اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي اقل منه ولكن القضية قضية الراجل الراجل اللي يثبت واللي يصمد واللي يكمل واللي مكمل مع الدين للنهاية الموقن اللي ما هوش عايز حاجة من الدنيا اللي ما هوش عايز ثمرة اللي لو اتهزم مكمل لو اتشتم مكمل لو اتهان مكمل لو راحت منه الدنيا مكمل لو ليم مكمل لو الناس كلها لمته لا يخافون لومة لائم وكفى بالله حسيبا يعني الرازي قال لك كفى بالله حسيبا يعني ما عملوش حساب حد غير ربنا ما حطش في اعتباره حساب اي حد الا ربنا سبحانه وتعالى ما عندوش حد اصلا له قيمه الا الله عشان كده اول سوره نزلت في القران للنبي عليه الصلاه والسلام والصحابه كانت سوره العلق كان النبي بيقول كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي والصحابه انتوا هتقابلوا ناس هيصطدموا بيكم خدوا بالكم انهم علق لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا لازم تاخد بالك من طبيعه الطريق عشان تعرف تسير فيه اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبهم انا مش قادر اتخيل المشهد انا مش قادر اتخيل اتنين دخلوا على فين يا عم يعني انا أج- هنجيبها على فين اتنين دخلوا يا عم على جامعة المنصورة بلاش نقول بلد بلاش نقول قرية كاملة وقاعدين ينادوا ويهتفوا في الناس لحد ما الدنيا كلها اتلمت في ايه هو ايه الناس دي بتعمل ايه هو عايزين ايه وواقفين يكلموا الناس وما فيش في قلبهم ذرة اضطراب ولا ذرة قلق ولا ذرة كسوف ولا ذرة خجل ولا ذرة اهتزاز ولا ذرة هيبة ولا ذرة رهبة واقفين يكلموا الناس فكذبوهما كذبوهما يعني ايه يعني قالوا لهم لا لا والله ما احناش مصدقين اللي انتوا بتقولوه يا اخوانا الباطل ما بيتعاملش مع الحق كده كذبوا هما دي فيها سخريه وفيها تريقه وفيها ما فيها بقى فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون المعركة بين الحق والباطل معركة سريعة جدا معركة كلها فئات معركة في غاية السرعة المراحل الستة اللي كلمتكم عنها ديت ممكن كلها ما تاخدش يعني قليل من السنوات في حدوثها قال لها امال احنا بقالنا 80 سنة قاعدين نلف حوالين نفسنا عشان التمكين للدين وعشان الدولة الدينية في حين ان النبي عليه الصلاة والسلام في 12 سنة قامت دولة المدينة ليه امال الطريق بتاعنا طال ليه عارفين طال ليه يا اخوانا لان مفيش قوه في الحق عند كثيرين طبعا في ناس اقوياء ولكن عموم الصف مفيش قوه في الحق لما الصف يبقى عنده قوه في الحق ساعتها الصورة هتختلف لما كل واحد من اللي قاعدين قدامي دول يبقى له ثغر بينصر الدين من خلاله ساعتها واقع الكرة الأرضية كله هيختلف واقع الكرة الأرضية كله هيختلف لما فعلا يبقى أهل الحق عندهم قوة لما أهل الحق يبقى عندهم يقين أهل الحق دلوقتي كثير منهم المنتمين للصف الإسلامي عندهم شيء من الميوعة شيء من التمييع في الدين يا اخوانا احنا لما بندعو الناس للشريعة بندعو الناس لأي شريعة الناس قبلنا على مبدا اسكت ونسكت على مبدا بص بقى لا تجيبوا لنا سيره حاجه اسمها ولاء وبراء ولا تقولوا لنا حاجه اسمها الجهاد في سبيل الله ولا تجيبوا لنا سيره الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا تقولوا لنا الحاكميه لله بالمنظر لا لا لا لا واقع المدينه المنوره سنه 6 هجريه ده ملوش دعوه بيه هاتوا لنا دين جميل كده دين ايه دين سيامي حلو كده يعني اليهود كان بديفيد ما عندناش مانع ان احنا ايه نتفاهم في امريكا امريكا هن... هنربط بعلاقات مع امريكا هتيجوا تكلمونا في الدين الدين محدش هيستحمل هل الان المسلمين يستحملوا شرع ربنا بحقه وحقيقي ما يقدروش يبقى احنا لازم الاول نجاهد من اجل ان يقبل الناس شرع الله من اجل ان الناس لما نقول لهم يلا نطلع على فلسطين نحررها يقولوا لبيك وسعديك يا الله من اجل ان الناس لما نقول لهم احنا هنقطع الاتحاد الاوروبي بعد الرسوم المسيئه للنبي عليه الصلاه والسلام لحد ما يرعوي ولاء وبراء هيقولوا لبيك يا رسول الله لما الناس تقدر تستحمل ده ساعتها ساعتها يبقى شرع ربنا يا اخوانا فعلا الحقيقي هيطبق ولكن الوقت الناس لسه محتاجه انها تقبل شرع ربنا انها تقبله وانها تقبل عليه تقبل على شرع الله سبحانه وتعالى اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث التعزيز ده يعني عززنا بثالث يعني ايه ربنا ما بعتش الواحد رساله واحده مفيش واحد بيجي له رساله واحده ده ده على معنى لقلوبنا احنا بقى في علاقتك انت بربنا بعيدا عن المعاني الدعويه في الايات في علاقتك انت بربنا ربنا ما بيرسلش لحد رساله واحده وبعد كده يحاسبوا عليها هتلاقي في رساله وبعد كده رساله تانية وبعد كده تعزز برساله ثالثه هتلاقي الرسائل ورا بعضها لحد ما خلاص ربنا اقام الحجه عليك بقى بعد كده ما تجيش تقول انا ليا عذر او ان انا ليا حجه ربنا من لطفه ورحمته انه ما بيبعتش لحد رساله واحده بس فعززنا بثالث التعزيز ده لفظ عسكري يعني احنا في معركه يا اخوانا حد منكم مستشعر مدى المعركة اللي بيننا وبين الباطل حد منكم مستشعر عن ايه معركة اهل الباطل واخدينها معركة اللي بيحزن الواحد ان كثير من الملتزمين ما هوش واخد باله من المعركة هو بيتعامل بصورة يعني ايه يعني صورة يعني صورة كده تحس ان هي صورة مشاعرية كده حلوة وخلاص انما انه حاسس ان ان الناس دي واخداه ابو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام شوفوا عمل ايه في النبي ما عندهمش رحمة شوف ابو ابراهيم عمل ايه في ابنه قال له لارجمنك رجم هترجم ابنك هيجي لك قلب ترجم ابنك هيجي لي قلب ارجم ابني ليه الناس دي الباطل متغلغل في قلوبها والعياذ بالله الناس دي واخده معركه الحق والباطل معركه وجود احنا اللي غافلين احنا اللي عندنا ضعف في التعامل مع هذا الامر فكذبوهما فعززنا التعزيز ده في الامدادات العسكريه التعزيز بكتيبه كتيبه هتعزز ولكن ربنا يقول لك عززنا بايه ثالث واحد بس وحتى ربنا يجيبها نكره يعني اثنين ثالث يعني راجل بس راجل بقى واحد بس واحد يعني تخيل كده زي ما ارسل المقداد كده لخالد بن الوليد فيعني خالد بن الوليد مطالب مدد يبعتوا له واحد بس اللي هو المقداد خلاص هو ده كفايه ده في الجيش كفايه خلاص واحد بألف واحد راجل بألف راجل راجل بكتيبة كاملة انك انت لما تنزل تبقى بكتيبة كاملة راجل سادة ثغر راجل واقف لنصر دين ربنا سبحانه وتعالى اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا نفس واحد واحدة واحدة مش بقى النور والحرية والعدالة والأصالة والب... اه ماشي دي أسماء والتنوع مطلوب ولازم يفضل التنوع ليوم القيامة ولكن لازم نفهم ان كلنا حاجة واحدة ان كلنا جنود في معركة واحدة هو العلمانيين الوقتي بيقول لك الحرية والعدالة خدت كذا والنور خد كذا ولا بيقول لك الطار الاسلامي خد كذا ها الطار الاسلامي هو احنا قاعدين بنخبط في بنخبط في بعض وهو باصص لنا ان احنا الاثنين حاجه واحده اليهود دلوقتي بيقولوا بيقولوا ان لازم نعمل وقاعه بين الاخوان والسلفيين في مصر لازم يبقى في وقاعه ما بين الطائرين دول هو باصص لكم ان الدنيا دي كلها حاجه واحده مش باصص لك خالص ان ده بقى المسلم المستنير وده المسلم المتشدد وده المسلم زي تركيا كده يعني كلت التراب عشان يضمها الاتحاد الاوروبي لغوا اللغه العربيه واتقت تركي لغى الاذان وعملوا وسووا وتبرجوا و و و وفي النهايه انتوا مسلمين احنا مسلمين مسلمين فين يا عم انتوا مش شايفين سلامة نظركم اتحاد اوروبي سلامة نظركم انتم انتوا فيكم بذرة الاسلام البذرة دي ممكن تنمو في اي لحظة وتطلع وتطلع شجرة الاسلام مرة تانية بذرة الاسلام دي ممكن تحول اي واحد منكم في لحظة لاسد من اسود الاسلام تاني ونلاقي نفسنا بنتعامل مع اسود تاني ما نقدرش نقبل واحد ولو حتى عنده بذرة الاسلام حتى لو شكله بعيد عن الدين هو ده بيبص للطريق الاسلامي ان هو حاجه واحده مفيش اختلاف فقالوا كلنا واحد انا اليكم مرسلون يعني ايه انا اليكم مرسلون او يعني لما بتنزل تكلم اي حد في منكر او اي حد مثلا في مكان تلاقي دايما اللي اللي بالذات بتسمع الكلمه ديت من اللي ايه من اللي له مصلحه ماليه ان العمل ده كان يتم اللي مرتب الحفله مثلا ودفع فلوسها صاحب المكان اللي هتبقى مشكله بالنسبه له لو الموضوع اتلغى تلاقي دايما السؤال ده بيتسال في اي مكان تروحه يقول لك طب انتوا عايزين ايه طيب انتوا طب خلاص انتوا قلتوا بقى سيبونا بقى خلاص هو حاسس يعني سبحان الله العظيم فعلا يعني ايه ان اليكم مرسلون احنا ورانا رسالة هنأديها هنأديها هننزل هننزل هنتكلم هنتكلم هو ساعة البريد لو اللي عايز يستلم الجواب مش عايز يستلمه بيقوم رامي الجواب وراح نايم في بيته ده كان يترفد تاني يوم في شغله ده انا اترفد من الدعوة ده انا كنت استبدل ده احنا كنا نتكنس كنا نترمي ولا يبقى ليك لازمة وربنا يستبدل من هو أأمن منك على هذه الدعوة لو أنت استهترت بتبليغ رسالات الله سبحانه وتعالى أبلغكم رسالات ربي أبلغكم رسالات ربي فهو بيقول لك طب أنتوا عايزين إيه عايزين قول الله سبحانه وتعالى أفنضرب عنكم الذكرى صفحا أن كنتم قوما مسرفين زي ما الابل كده بتتضرب رقبتها وهي رايحه مكان لا مالكيش دعوه بالمكان ده انتوا عايزين الدعاء بقى ايه تقولوا لهم مالكوش دعوه بينا ابعدوا عننا سيب ونسيب اسكت ونسكت بس انتوا ابعدوا عننا ربنا بيقول لهم افنضرب عنكم الذكر يعني انتوا فاكرين ان الذكر مش هيوصل لكم الدعاء مش هيوصلوا لكم مش هينزلوا لحد اماكن اللهو بتاعتكم صفحا زي صفحه العنق كده يعني الداعيه يعدي كده ولا كانه شايف ولا كان في اي حاجه ولا من شاف ولا من دري عم خلاص ولا كانه سمع حاجه ان كنتم قوما مسرفين لو عايزين كده اعصوا ربنا على ارض غير ارض الله برزق غير رزق الله بقى وانتوا ساعتها احرار ولكن طول ما انا عند ما انت على ارض الله وبتاكل رزق الله لازم هتسمع كلمة حرام وحلال لانك في ارض الملك هو في واحد ينزل يعيش في امريكا ويتمرد على القوانين الامريكية وهو بياخد معونة شهرية من الحكومة الامريكية وساكن في المساكن المجانية اللي عندهم وبيتعلم في مدارسها مجانا ومتمرد ومعلن التمرد في وسط امريكا وبيلتف حوالين المتمردين امريكا تسيبه تسيبه ازاي ده البشر ما يسيبوهوش ملك الكون يسيبه يتمرد على الله في ارض الله برزق الله سبحانه وتعالى اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا الله انتوا في ايه يا عم انتوا هتعملوا علينا وما انزل الرحمن من شيء الرحمن ده اسم من اسماء الله الحسنى ده اسم من الاسماء العظيمه يعني ده اسم يعني ما يقولوش غير واحد مؤمن سيده مريم اني نظرت للرحمن صوما ده اسم يعني ايه تحساك ان هو قاعد في برنامج كده وماسك السبحه وقاعد يتكلم كده وايه وراسمها عارف المغني اللي كان يعني بطل اغاني يعني من من الاغاني التانية ديت وبقى بيغني برضه بالمعازف برضه وكل حاجة ولكن يقول لك انشاد ديني فبيقول لك انا كنت ضايع لاني كنت بغني والناس بتشرب قدامي خمرة انا دلوقتي بغني والناس ما بتشربش قدامي خمرة يعني هو ده المقياس اللي عنده زي المغنية اللي اتقتلت الله يرحم المسلمين جميعا يا رب اللي كانت بتقول لك انا تعبت في حياتي زي ما النبي عليه الصلاة والسلام تعب في السيرة بتاعته انا جاهدت زي النبي عليه الصلاة والسلام زي الراقصة اللي كانت بتقول لك انا جالي عرض ارقص في اسرائيل اسرائيل ورفضت انتماء ووطنية لمصر فربنا اكرمني وعوض عليا هنا هو بحفلات كسبت اكتر من اللي كنت اكسبه في اسرائيل يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله وما انزل الرحمن الناس دي يا اخوانا عمرها ما هتقول لك انا مش عايز دين عمره عمره ما هيعرض نفسه انه يتفضح قدام الناس انه عدو للدين طب انا اقول لكم حاجه انتوا بتسمعوا من زمان كلمة العلمانية يعني بتسمعوا من زمان حد بيطلع على برامج التوك شو وطبعا جلكم يتابع التوك شو للأسف الشديد يعني تسمعوا حد بيطلع على برامج التوك شو وبيقول لك يجب ان تطبق العلمانية سمعتوا الكلمة دي من سبع ثمان شهور لا ممكن تسمعوا كلمة ليبرالية ممكن تسمعوا كلمة مدنية علمانية لا عارفين ليه لان اول ما نطقوا كلمة علمانية اول ما قامت الثورة طلع الدعاء فورا وقالوا فصل الدين عن الدولة ده كفر وبينوا يعني ايه ان احنا هنذبح الراس عن الجسد فاول ما حسوا ان فصل الدين عن الدولة اللي هو شعار العلمانية شعار بيقول ان هم مش عايزين دين لا لا لا لا, لا. خالص حدش ينطق الكلمة دي خالص داروها ادفنوها اتعاملوا بألفاظ مرنة ألفاظ ما حدش يفهم منها انكم مش عايزين دين وما أنزل الرحمن من شيء لو ربنا أنزل ده انا كنت هبقى أول المتبعين إنما اللي انتوا فيه ده مش الدين اللي انتوا فيه ده زي اللي موسى تقول لك ده أنا ربنا الحمد لله وفقني في المشهد الفلاني ده أنا بستخير ربنا قبل كل فيلم بيجي لي أقبل الفيلم ولا لأ ده أنا ده أنا ده أنا لو تتبعت الكلام بتاعهم تحس إن هو عايز يهرب من الدين باسم الدين عايز يهرب من الدين باسم المبادئ والاخلاق والمثل يجيب لنفسه حجه انه يهرب وخلاص عايزين يخرجوا الناس من الدين باسم الدين عشان كده اتخذوا دينهم لعبا وايه لهوا ما هي دي لهوا بقى هي دي لهوا هي دي بقى يبغونها عوجا يبغونها عوجا ازاي يعني عايزين الدين يبغونها عوجا يا اما معناها انهم عايزين الدنيا تبقى عوجه ملهاش دعوه بالدين يا اما في معنى تاني خطير جدا هم عايزين دين بس ما يوصلش لربنا اصل الدين المستقيم هيوصل لربنا انما الدين العوج هيوصل لمصالحهم واهدافهم فيجيب لك مراكز دينيه تفتي الفتاوى اللي هو عايزها وتدي للناس صوره عن الدين اللي هو عايزه بحيث ان الدين يوصل لما يريد اهدافه يقول عليها الحرام والحلال بقى يبغونها عوج عايز يح... عايز يستخدم الدين عارف فظلموا بها فظلموا لما ربنا ارسل موسى باياته الى فرعون وملأ ربنا يقول لك فظلموا بها بها ازاي بيستعمل الدين في ضرب الدين بيستعمل الدين في تشويه صورة الدين قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء مش ده الدين خالص ان انتم الا تكذبون انتوا كذابين الكلام اللي انتوا انتوا بتكذبوا على ربنا انتوا عارفين انتوا بتعملوا ايه انتوا عارفين ده انتوا ده انتوا حرام عليكم اللي عملتوه في الدين زي واحد كان واقف مره كده وكنت في موقف من المواقف وجه قال لي الشباب دول هيضيعوا الشباب دول هيضيعوا الدين اللي هيضيع الشباب دول يعني واللي, واللي كان هيحصل ده اللي مش هيضيعهم هو الصورة منكوسة عندهم تماما فهو مش قادر هو يا عيني هو بيكلمك وهو ما عادش شايف حاجة والعياذ بالله إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون يعني ربنا يعلم يعني أنا نازل بكلم ناس فبيقولوا لي يعني يعني قلت لهم بيني وبينكم ربنا يعني إيه ربنا يعلم هو فين ربنا ربنا فيش في حياتنا هو فين ربنا وربنا يعمل لك ايه يعني ما احنا عايشين حياتنا كل حياتنا بالاسباب اللي عايز ياكل لازم يشتغل واللي عايز ينجح لازم يبذل السلب سبل واللي عايز يوصل لمركز لازم ينافق ولازم يعمل هو ربنا فين يعني ايه يعني ايه بتشاهد ربنا يعني يعني ايه يا اخوانا من اخطر الرسائل اللي لازم نوصلها للناس ربنا في حياتكم لازم نعرف كل طالب من طلبة الجامعة ربنا في حياتكم بسبب المعصية اللي ده هو عملها بيسقط والعياذ بالله وبسبب سوء الظن الظن اللي في قلب ده بيبتلى عشان ربنا يمتحنه هيحسن الظن ولا لا وبسبب الطاعه اللي ده عملها يتفوق ربنا في الاسواق وفي التجاره بيغني هذا ويفقر هذا ربنا في السياسه بيرفع هذا ويخفض هذا ربنا في الارزاق بيبسط لهذا ويقبض عن هذا ربنا في حياتكم ربنا في حياتنا لازم ننزل للناس واحنا بهذا اليقين ان ربنا في حياتنا يا اخوانا بعد غزوة احد في ال عمران غزوة احد انت متخيل يعني ايه الصحابة راجعين سبعين واحد مقتولين والجرح قد القتلى والجيش مبتلى ابتلاء ليس له مثل لم, لم يجرب من قبل مثله وهم راجعين بعد ايات احد في القرآن في ال عمران ربنا يقول ايه ان في خلق السماوات والارض ده خواتيم ال عمران واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض لا لا هو في ايه ده احنا لسه راجعين من أحد والناس مدبوحة هو ربنا بيكلمنا عن التدبر في الخلق اوعى الواقع يقطع صلة قلبك بالله هتبقى خسرت كل حاجة اوعى تخلع النضارة اللي من غيرها نظرك ضعيف مش هتشوف حاجة اوعى نضارة القرآن والاتصال بالله تتخلع هتلاقي نفسك ما عدتش شايف اي حاجة الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى أما بعد إخواني في الله يعني بنلاقي دايما القرآن يجيب آيات فيها اتصال بالله في أحلك المواقف اللي في الواقع يعني ربنا يقول لك ألف لام ميم غلبت الروم الحرب العالمية الثانية قامت بين الفرس والروم يعني المفروض بقى بعد كده أنباء سياسية ومتابعات إخبارية وتحليلات و و و تلاقي ربنا بيقول لك بعدها ومن آياته أن خلقكم من تراب ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره يا رب الواقع محترق ما هو أنا كلمتكم عن الواقع مش قلت لك انك تنعزل عنه انما اوعى تفقد اتصالك بالله في الواقع اوعوا يا اخوانا في المتابعة السياسية واللي بيحصل تنسى ورد العبادة بتاعك اوعى انا عايز اسال الناس اللي قاعده قدامي سؤال بس يعني ايه انا مش عايز اقسم على الناس كده يعني انا عايز اسال اللي بيقعد جلسه الضحى كل يوم يرفع ايده اللي بيقعد جلسه الضحى كل يوم لله يعني يرفع ايده كده لله كل يوم دي مش معناها سبع ايام في الاسبوع طبعا كل يوم يعني ثلاث اربع ايام في الاسبوع يعني طبيعي ان الناس بيبقى عندها ظروف يعني اللي بيقعد جلسه الضحى شبه يوميا يرفع ايده لا مش ممكن وكارثتاه ومصيبتاه إن لله طيب اللي بيقعد اللي بيقوم الليل كل ليله يا اخوانا برضه ثلاث اربع ليالي في الاسبوع ولو حتى ساعه بعد العشاء يرفع ايده يعني احنا دلوقتي يا اخواني يعني مثلا اللي رفع ايدهم مثلا ايه يعني والمشكله إن اللي بيرفع ايده هنا بيرفع ايده هنا يعني بتلاقي مثلا في نص مشترك ما بين ده وما بين ده يا اخوانا اذا كنا احنا مش عباد الفتح هينزل ازاي اذا كنا احنا مش عابدين لله ما هو ده اللي انا بتكلم عليه ان الواحد ساعات يقول ايه طب الناس مشغوله يا عم في السياسه تيجي تشوف السياسه برضه سبحان الله الواحد ما عادش عارف الناس مشغوله في ايه اصلا يعني- يعني لا هم في السياسه ولا الناس قاعده قدام التلفزيون بتتفرج وخلاص بتتابع الاحداث وخلاص يسالون عن انبائكم وخلاص يعني ده حتى يا عم لو هنشغل بالسياسه بس هينزل بقى ويناصر شريعه ربنا ويناصر الحملات الانتخابيه للاحزاب اللي بتدعو للشريعه يا عم ماشي اهو جندي بيجاهد في الجهاد السياسي انما ده المشكله انت لا بتلاقيه هنا ولا بتلاقيه هنا هل يظن ان متابعه الاحداث هتقربه من ربنا خطوه متابعة الأحداث بدون عمل ده, ده اسمه متفرج ده النبي سماه كان ناظر إلى ما ليس له واحد بيتفرج على حاجة زي المتفرجين اللي بيتفرجوا على اللعيبة اللي بيحطوا جوان ويسقفوا لهم وخلاص أو دخل متفرج خرج متفرج ملوش أي قيمة في توجيه الأحداث ولا في تحريجها ولا في نصر الدين ربنا سبحانه وتعالى القضية يا اخوانا قضية ان ازاي ربنا بيتكلم في سورة الروم عن الحرب العالمية الثانية ومن اياته لازم تبقى موصول بالله ربنا بيتحدث سبحانه وتعالى شوف سيدنا سليمان وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون كتائب على كتائب كتائب جن وكتائب مرضى وكتائب من البشر وكتائب من الطيور وكتائب من كل الكائنات اللي ربنا سخرها لسليمان سيدنا سليمان خارج يقود هذه الجيوش في ارض الشام للجهاد في سبيل الله انا عايزك تتخيل المنظر ورهبته واللي, واللي بيرتبوا الصفوف وبيزعوا الصفوف والناس وال- والجيوش الجراره ماشيه قالت نملة حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة شوف ربنا نقلك منين لفين نملة يعني الجيوش خارجة رايحين يا عم نحرر سينا يا عم رايحين يا عم نفتح فلسطين والأمة كلها منطلقة من كل جهة على فلسطين قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون قائد الأعلى للقوات المسلحة القائد الأعلى لمسيرة تحرير العالم من الباطل والظلم والفساد يسمع النملة فتبسم ضاحكا من قولها يعني حتى ربنا ما قالش ضحك قال تبسم لان القلب الموصول بالله ما يعرفش بقى القهقه والضحك ده تبسم ضاحكا من قولها وقال فجأة تلاقي القائد مش كأنه بيقود الجيوش يرفع ايده للسماء رب اوزعني ان اشكر نعمتك خلي يا رب ذكر نعمك زي نفس بالنسبة لي التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه مش صالحا تقبله يا رب خليني اقدر اعمل اعمال صالحة تليق بجلالك يا ملك الملوك وادخلني برحمتك مش بعملي انا يا رب لو على عملي انا مستاهلش انما يا رب رحمتك يا ارحم الراحمين الافتقار الى الله ادخلني برحمتك في عبادك الصالحين خليني انفع كده في ديل القايمة بس يا رب كده ايه ده يا اخوانا ده في وسط الموقف الحركي الرهيب الجهاد الرهيب اتصال القلب بالله لهذه الدرجة ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك يعني قد ايه لازم وانت بتتحرك لنصرة الدين في الواقع يبقى قلبك موصول بالله يبقى قلبك متصل بالملك انما احنا لو فقدنا صلتنا بالله اثناء هذا الواقع احنا ما عدناش شايفين حاجة ضلمت بقت كحل بقت ضلمة يا اخوانا قالوا ربنا يعلم انا اليكم مرسلون وما علينا الا البلاغ المبين ما علناش غير ان احنا البلاغ ده ان احنا نوصل لحد عندكم المبين الواضح يعني انا نازل اكلمكم عن الدين كلام واضح كلام يبين لكم الدين ده عظيم قد ايه يبين لكم الموقف خطير قد ايه لما توقف شاب في الشارع قول له يا ابني انا بكلمك عن مصيرك انا مش بكلمك عن بنت حلوه نفسك تتقدم لها لو ما اتجوزتهاش هتزعل لك شهرين وتشوف واحده تانية انا مش بكلمك عن طقم في محل شفته ونفسك فيه ومعكش فلوس تجيبه انا مش بكلمك عن مادتين شلتهم وكان نفسك تطلع السنه اللي بعدها نضيف انا بكلمك عن اخطر صفقه في حياتك لو كسبتها انت كسبت كل حاجه ولو خسرتها انت خسرت كل حاجه انا بكلمك عن مصيرك اللي انا بقوله لك ده لو انت ما سمعتوش هتندم هتندم يوم القيامة لما تقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى ربنا بيقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا انا ممكن الكلام اللي انا قلته لك ده يبقى اخر رسالة ليك من ربنا قبل ما تلقى الله إن وما علينا الا البلاغ المبين اللي يبين خطورة الكلام ده اللي يبين مصدر الكلام ده لما سيدنا ابراهيم حجوه قال اتحجوني في الله هو انا جايب لكم كلام من عندي الله هو اللي بيقول لكم كده مال الملك ليكم هو اللي بيقول لكم كده كلام يبين جمال الكلام ده لما تعرفوا الكلام ده لو اقبل على الله ربنا هيقبل عليه ازاي لما تقول له يا ابني ارضيه عشان يرضيك يا ابني اختاره عشان يختارك يا ابني خليك معاه عشان يبقى معاك كلا ان معي ربي يبقى معايا ربنا ازاي وانا ما بصليش الفجر معايا ربنا ازاي وانا عينيا هيئه ارصاد جايبه اللي رايحه واللي جايه معايا ربنا ازاي وانا من معصيه لمعصيه ربنا يبقى معايا ازاي وانا مش معاه وما علينا الا البلاغ المبين لما تنزل تكلم حد بين له بين له كلامك ده خطير قد ايه بين له الدين ده جميل قد ايه بين له الدين ده عظيم قد ايه بين له هو مسؤول عن الدين ازاي مسؤول عن رسالة نشر الدين في الارض ازاي لو قلت لك اختك واحد بيعتدي عليها في الشارع هنا اهو هتفقد عقلك وهتجري طب دينك بيعتدى عليه دينك هو اللي بيعتدى عليه لو قلت لك واحد كبير ركب قطر دخل القطر عشان ي... عشان يلاقي مكان يقعد فيه اول ما دخل لقى واحد مشغول انه بيعمل سندوتشات لعياله وبياكل عياله وبيلبس عياله وبيشرب عياله وبياخد بالك اقعد جنبكم يا عم انا راجل مشغول في بيتي واولادي انا فضيلك فراح لقى ولد وبنت قاعدين مع بعض في حب بقى وبيجاهدوا في سبيل الله مع بعض اقعد جنبكم انت ما عندكش نظر انت مش شايف الموقف العاطفي اللي احنا فيه راح بعدها لقى شاب قاعد يلف سجارة ويشرب بقى ودماغه في السحاب اقعد جنبك يا عم ما تفصلنيش ما تفصلنيش عن اللي انا فيه الله يكرمك الله يخليك يا عم الشيخ راح بعدها لقى واحد فتح اللابتوب وقعد على موقع البورصه ويشوف الاسهم اللي طلعت واللي نزلت اقعد جنبك يا عم الشيخ العمل عباده انت مش شايفني اقعد اعبد ربنا قدام البورصه انت شايفني الوقت فاضي لل... للكلام الفارغ ده لحد ما حد في الاخر رضا يقعدوا جنبه يفاجئوا لما القطر يوصل ان ملك البلد كلها مستنيه الراجل ده وبيكرموا اعظم اكرام واللي خد واللي اكرموا الراجل ده وقعدوه خدهم القصر الملكي معاه واللي كسفوا الراجل ده وطردوه سجنهم كلهم الراجل ده هو الدين والقطر ده هو الدنيا ويلاقي واحد قاعد له في القطر يقول له يا عم الشيخ مالك ومال القطر اصلا هو الدين ماله ومال السياسه اصلا هو الدين ماله ومال حياتنا انت ايه اللي دخلك القطر بتاعنا من اساسه يا عم روح شوف لك قطر تاني ابعد عننا تخيلوا بقى لما كل دول يقابلوا ربنا يوم القيامه يلاقوا نفسهم بيحاسبوا امام الله على تهمه الخيانه العظمى لدين الاسلام على تهمه خذلان الاسلام وقت تحتاج الاسلام الى نصرتهم على تهمه البكم لما شافوا حدود ربنا بتنتهك على تهمه انهم عدوا على المنكرات وسكتوا على تهمة ان هم شافوا دين ربنا بيتحارب وسكتوا تخيل ساعتها بقى عايزين وما علينا الا البلاغ المبين قالوا انا تطيرنا بكم يا عم بصوا انتوا سكتكم سكة نحسة اصلا اللي يدخل المسجد اول مرة جزمته تتسرق يا والله ما عدت داخل مسجد تاني اللي تلبس حجاب تقوم تشلها مادتين في السنه بتاعتها وانا ربنا عمل لي سمعتها والله مره من بنت وانا كان ربنا عمل لي اما لبست له حجاب والله ما عدت لابساه ما هو ده بقى ان تطايرنا بكم هو داخل الدين والعياذ بالله على حرف هو مش عارف هو بيعامل مين مش عارف يعني ايه دين ان تطايرنا بكم لئن لم تنتهوا لو ما انتهتوش نهائيا نهائيا زي الكلام اللي كان بيتقال لنا كده قبل الثوره لو شفنا واحد بيكلم شاب في الشارع نهائيا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب اليم اعتقال عايز تقول قول هند... هن... هنلفق لكم قضايا زي ما انت عايز تقول قول هنعمل فيكم كل ما تتخيلوا كل ما تتصوروا ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم لما الصحف تتطاير يوم القيامة الصحيفة بتاعتك الطائرة دي هتبقى عارفاك من وسط مليارات البشر مفيش واحد انت اللي بإيدك مصيرك الوقتي انت اللي بإيدك بإذن الله شقائك وسعادتك الوقتي طائركم معكم أئن ذكرتم أئن ذكرتم ايه أئن ذكرتم بالله واليوم الاخر تكذبون طب ما كملوهاش ليه من كتر اليقين اللي في قلوبهم مش قادرين ينطقوها من كتر الايمان اللي في قلوبهم مش قادرين يجي على لسانهم لفظ ان ربنا بيكذب مش قادرين أئن ذكرتم وسكتم يعني أئن ذكرتم بالله تكذبون أئن ذكرتم بالآخرة تكذبون بس مش قادرين ينطقوا أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون بيواجه بكل قوة وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى عقبال لما الواحد كده يرى كل واحد مننا كده وكل واحد منكم باذن الله ومننا جميعا رجل يسعى راجل بيسعى على ثغر من ثغور الاسلام يعني الى يعني الى هذا اخواني في الله يعني يعني نغلق درس الليله على ذلك الرجل العظيم اللي ربنا بعدها قال وما انزلنا على قومه من بعده مش حتى من بعدهم مش من بعد الرسل من بعده الراجل اللي عنده انتماء ده اللي ما قالش ما الدنيا مليانه مشايخ ودعاه وانا هضيف ايه ده نازل وفي ثلاث انبياء قاعدين ومع ذلك حس ان الدين ده مسؤوليته وحس ان الدين ده رسالته وجاء هو اللي جه ونزل وهو اللي اتكلم وهو اللي بكل حرقه في قلبه ساب اقصى المدينه ده ربنا بيقول اصحاب القريه وهو جاي من اقصى المدينه يعني الراجل ده قطع مسافه ليست بالهينه وهو اللي جه وهو اللي نزل وهو اللي الحرقه في قلبه حركته عشان يدخل وهي حريقه يدخل وهو سامعهم بيقولوا لنرجمنكم يعني ده مش داخل في الالتزام والدنيا هاديه وبعد سنتين حصل بقى مشكله امنيه بقى في ايه فقال لك اقعد في بيتي ولا اكمل ده داخل وهي حريقه ومع ذلك دخل ومع ذلك غيرته وحرقته على الناس خلته يدخل ده داخل للناس وهم رافعين سكاكين في وشه ورافعين سيوف في وشه ومع ذلك دخل ومع ذلك نزل بسبب الحرقه اللي في قلبه الحرقه اللي في قلبه نسى معاها كل خوف ونسى معاها كل هبه للناس ونسى معاها كل شيء النموذج العظيم ده يعني ارى ان احنا نتوقف معه المرة الجاية باذن الله نموذج مؤمن ال ياسين اللي لو كان مات الراجل ده لسه له خمس دقايق وهيموت خمس دقايق وهو جاي رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسل لسه له خمس دقايق وهيموت الراجل ده اهو في الوقفة البطولية دي لو كان مات قبل ال... قبل الخمس دقايق دول بساعة واحدة بس لو كان مات وهو في اقصى المدينة كان ربنا خلت ذكره التخليد ده كان ربنا رفع ذكره الرفعة ديت كان ربنا سبحانه وتعالى جعله آية للعالمين بالمنظر ده يعني نحاول المرة الجاية ان شاء الله بإذن الله ان احنا نتكلم ازاي نبقى زي الراجل ده ازاي نبقى رجالة كده ازاي يبقى كل واحد مننا رجل يسعى ازاي يبقى كل واحد مننا لا يهاب احد في دين الله ولا يهاب احد في الحق ولا يهمه الناس حبتنا الناس كرهتنا الناس مبسوطة الناس متضايقة انا اليكم مرسلون احنا اصحاب رسالة هننزل هننزل وهنتكلم هنتكلم وهنعظ الناس هنعظ الناس اللي عايز يقبل يقبل واللي عايز يرفض يرفض واللي عايز يكسفك يكسفك واللي عايز يردك يردك احنا خلاص زي ما اتقال على سيدنا بلال كده في فترة التعذيب الا بلال بلال فإنه جاد بنفسه جاد بنفسه لله لازم يا إخواني نبيع نفسنا لربنا نبيع نفسنا للرسالة دي نوهب نفسنا للطريق ده احنا لا جايين هنا لقطف الثمار ولا لغرس الأشجار ولا ل يعني مناكحة النساء احنا جايين هنا يا إخواننا عشان ربنا يعبد في الأرض احنا عايشين في الأرض دي عشان ربنا يعرف عشان ربنا يعبد عشان اسم الله يبقى على الكل لسان عشان حب الله يبقى في كل قلب احنا جايين الدنيا دي ورانا رسالة اي حد عاش لغير الرسالة ديت ام شوية جثث متعفنة تحت التراب خدوا ايه اي حد عاش الدنيا لشهوته والبطن والفرج اول حاجتين تعفنوا فيه اول ما نزل تحت التراب البطن والفرج ولم يبقى الا ما كان لوجه الله ولم يبقى الا اصحاب الرسالة الراجل ده ممكن عاش من 2000 3000 سنة النهاردة لسه في ناس قاعدين في مسجد وبيتكلموا عنه وكلهم قلوبهم ملهوفة انهم يبقوا زيه او انهم يعرفوا يقلدوه مات ولكن شوفوا ذكره في العالمين شكله ايه وشوفوا ربنا خلت ذكره قد ايه لانه كان صاحب رسالة لانه كان صاحب رسالة ونصرة لدين ربنا سبحانه وتعالى فمفيش حاجة في الدنيا ديت لها قيمة غير انك انت تعيش عشان الدين وتعيش عشان الاسلام وتعيش قلبك مليان حرقة ان ربنا لا يمكن يعصى ابدا وانا عايش وان حرمات ربنا لا يمكن تنتهك وانا عايش وان دين ربنا لا يمكن ينقص وانا حي وان الناس لا يمكن اسيب احبابي واهلي يودوا نفسهم ويتقحموا النار وانا موجود ما اخذش بحجازهم عن النار اللي عايش بالهم ده يا بخته عند ربنا ويا غلوه عند ربنا ويا قدره عند ربنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض اللهم استعملنا في أي ثغر جئت اللهم أعمر أوقاتنا بطاعتك اللهم املأ قلوبنا بحبك اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك اللهم لا تجعل همنا إلا رضاك اللهم لا تجعل رغبتنا إلا إليك اللهم لا تجعل توكلنا إلا عليك اللهم املأ قلوبنا بما ملأت به قلوب عبادك الصالحين اللهم اعمر قلوبنا بما عمرت به قلوب الصديقين اللهم املأ قلوبنا باليقين اللهم املأ قلوبنا باليقين الصادق اللهم املأ قلوبنا بالإيمان الصادق اللهم يا ربنا شرفنا بقيام الليل بين يديك اللهم من علينا بقيام الليل بين يديك اللهم افتح علينا في قيام الليل بين يديك اللهم اجعلنا من أهل القيام اللهم شرفنا بقيام الليل بين يديك يا أرحم الراحمين إنك ولي ذلك والقادر عليه يعني بذكركم يا إخواني إن شاء الله أن يوم عاشوراء الحد والإيه يوم الحد اللي هو الايه تسوعة ويوم الاثنين اللي هو الايه عاشور ايه رأيكم نفطر مع بعض في المسجد هنا يوم الاثنين ايه رأيكم طب على حساب مين بقى مين يعزمنا يوم الاثنين في عاشوراء حدش عايز يعزمنا يعني لا جلسه ضحى ولا قيام ليل ولا حتى تفطير صايمين يا عم نروح نشوف لنا مسجد تاني ولا ايه ان شاء الله باذن الله يا اخواني انا هندور على حد يعزمنا ان شاء الله ان شاء الله انا املي في ربنا كبير يعني باذن الله سبحانه وتعالى ايه اول اللي هيعزم ولا اللي هيفطر اول اللي هتعزم كم واحد بقى يا راجل الله اكبر ربنا يكرمك حبيب قلبي هو يعني انا مش يعني انا بهزر معاكم احسن في ناس تخاف يا عم ندبسها في ثمن الفطار ولا حاجه يعني نفطر مع بعض ان شاء الله باذن الله يوم الاثنين يوم عاشوراء إيه لان يعني الواحد يعني قلت لكم من كذا اسبوع ان انا نفسي افتح مجال افتح لي قلبك يعني انا بقالي مده انا لا قاعد اتكلم ما بسمعكوش وانا واثق ان يعني ايه يعني احنا كلنا طبعا مستوى واحد يعني مفيش حد اكتر من حد ولا حاجه بس اما كان الواحد لسه في الكليه وقاعد ويسمع بقى الدروس من مشايخنا ربنا يبارك فيهم كان بيروح وصدره مليان الم انا انا نفسي انفذ الكلام ده بس انا مش قادر ممكن يكون كان المشكله صغيره جدا محتاجه اعانه بسيطه فنفطر مع بعض ومكان نقعد قعده افتح لي قلبك بقى طبعا الفطار للرجال بس يعني افتح لي قلبك بقى مع النساء ده بعدين بقى ان شاء الله هنشوف كده حد من ال... يعني ان شاء الله باذن الله يعني نفطر مع بعض يوم الاثنين باذن الله ممكن نعمله dish party عارفين ال dish party مش عارفين ال dish party كل واحد جايب صينيه الاكل بتاعته مش عارفين ال dish party يا رجاله انتوا مش ما نزلتوش جولات في ارض الجولف ولا ايه دعوه لله تعلمكم ان شاء الله الحاجات دي نعمل dish party يوم الاثنين يعني عازمين يعني ان شاء الله يعني اخواننا يعزمونا على الفطار يوم الاثنين ان شاء الله واليوم بسنه يعني طبعا ده يعني حاجه عظيمه جدا يعني ان شاء الله ونفطر مع بعض وبعد كده نعمل افتح لي قلبك ان شاء الله جزاكم الله خير